Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to. Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com.
No purchase necessary. VGW Group. Void were prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
بودكاست سكاي نيوز عربية
محاولات عديده تتكرر اصرار يولد مع كل اخفاق وفاصله يضعها البعض بدلا من نقطه النهايه لتحقيق النجاح وان كان حلمك يقع خارج تصورات التقليديه واماكن الابداع المالوفه يقول لك الكاتب اد كاتمول يمكنك الوصول فالفشل ليس بالضروره شرا بل الواقع يقول انه نتيجه لازمه لمن يقدم على اي شيء جديد واذا لم تكن تمر بتجربه فاشله حاليا فانت ترتكب خطا فادحا بالتاكيد هناك العديد من قصص النجاح واسماء لشركات عالميه شقت طريقها بخبرات القائمين عليها ومن يعمل فيها ايضا لتنتقل من اللاشيء الى علامه مرموقه في العالم من ضمن قصص النجاح اخترنا اليوم كتابا يتحدث عن الابداع ومهاره الاداره وهو خلاصه لتجربه نجاح شركه امريكيه في مجال الرسوم المتحركه سنعرض لكم كتابا مميزا لاحد المؤسسين لهذه الشركه وسنناقش بعدها فكره الكتاب مع مدرب مهارات الحياه الدكتور محمد الطيب انتم تستمعون لصفحات على سكاي نيوز عربيه بودكاست معكم طيبه حميد صفحات صفحات كتاب يفتح الافاق امامنا لنحصل على مزيج رائع من تداخل الابداع والتغيير والعمل التجاري كان لدى مؤلف الكتاب حلم بسيط وهو ان يخرج اول فيلم للرسوم المتحركه animation وليحقق هذا الحلم كان عليه ان يدرس علوم الرياضيات ونظريات التحريك ثلاثي الابعاد والبرمجه والتصميم الهندسي نحن نتحدث عن مرحله زمنيه سبقت الويندوز وبرامج AutoCAD و 3D Max التي يستخدمها البعض اليوم وبشكل تقليدي بدون هذا الحلم لم نكن لنجد اشياء كثيره متوفره في عالمنا اليوم شركه الابداع كتاب يحكي قصه شركه بيكسار واندماجها مع استديوهات ديزني يشاركنا الكاتب إد كاتمول خبراته من خلال هذا المؤلف فيعطينا بعض التوجيهات لكي نبدع ونصبح مديرين ناجحين لنعطيكم نبذة بسيطة عن الكاتب إد كاتمل هو أحد مؤسسي شركة بيكسر مع كل من جون لاستر وستيف جوبز تولى إدارة شركة بيكسر لأكثر من عشرين عاماً بعدها جمع خلاصة خبراته الإدارية في كتابه شركة الإبداع يوضح لنا الكاتب إد كاتمول بالأمثلة القوة الخلاقة للتغيير وكيف يمكن أن تكون ثقافة الشركة مبدعة بحق وذلك عند التركيز على الموظفين الذين يبنون عظمتها سوف نسرد عليكم التفاصيل ونلخص أهم الأفكار ونبدأ الصرامة هي العدو اللدود للتطور يقول الكاتب يخشى البشر عادة الأمور غير المألوفة لأنها تظهرهم بمظهر الفاشلين فما الذي ينبغي فعله عوضا عن ذلك يسعون للسيطره على الاحداث واتباع طريق امن فتبنى القواعد الصارمه لمواجهه مستقبل مجهول فمثلا بعد اندماج كل من بيكسار وديزني أتى مدير الموارد البشرية إلى كاتمول حاملا اقتراحا مفصلا لكل ما يجب القيام به من خلال التقيد بخطة كاتمول رفض توقيع الاقتراح لأنه يرى بقدر حاجة الشركة لتحقيق أهدافها فانها بحاجه الى ان لا تقيدها تلك الاهداف فغالبا ما تولد اهم الاختراعات والابتكارات في لحظات لم يخطط لها احد والفكره الثانيه هي جذور الابداع تمتد في تربه الثقه الخصبه فيقول هل حظيت يوما برئيس عمل لا يكف عن التدخل في كل صغيره وكبيره من مهام عملك هذا النهج في الاداره ليس مسيئا ومزعجا فحسب لكنه يحد من استقلاليه الموظفين ويعوق افكارهم الابداعيه ويثبط روحهم المعنويه فمن وجهه نظر الكاتب الموظفون يعينون لانهم يمتلكون مهارات معينه ولذا على المديرين التعامل معهم كخبراء وتخويلهم لاتخاذ القرارات فكرة أخرى يطرحها الكتاب وهي الناس أكثر أهمية من الأفكار والعملية. كثيرون يعتقدون أن النجاح في الأعمال يعتمد على الأفكار الرائدة، لكن الكاتب يرى أن العنصر الأكثر أهمية للنجاح هو توظيف الأشخاص المناسبين للعمل بيسر وحرية، وهو سر النجاح.
الى حقيقه ذكيه اخرى من شركه الابداع تغيرات بسيطه تسفر عن ابتكارات عظيمه فقد كانت الاجتماعات في شركه بيكسر تعقد حول طاوله مستطيله مع بطاقه تحمل اسم كل شخص على الكرسي المخصص له هذا الترتيب خلق احساسا غير مرغوب فيه من الرسميه والتسلسل الهرمي فالاشخاص الجالسون في الوسط ينخرطون في النقاشات في حين يشعر الذين على الاطراف بالتهميش ومن خلال حل بسيط في استخدام طاولة مربعة بدلاً من القديمة وإزالة الأسماء، أصبح هناك شعور بين الجميع بقدر أكبر من الحرية في المشاركة والتعبير عن أفكارهم.
يرى الكثيرون تغيير الرأي وتعديل الاتجاه على أنه نقطة ضعف وعلامة على أنك لا تعرف ما الذي تفعله. يقول الكاتب: هذه القناعة تثير دهشتي بشدة، فأنا شخصيا أرى من هو غير قادر على تغيير رأيه شخصا خطيرا. فستيف جوبز قد اشتهر عنه أنه يغير رأيه فورا حين تستجد أمور جديدة، ولم أجد أحدا يرى في ذلك ضعفا.
ما يجعلنا مميزين هو علمنا بأننا سنرتكب الأخطاء، وسنعمل بجهد لاكتشافها ومعالجتها. هذه الروح في العمل هي التي تجعلنا نذهب إليه كل يوم بسعادة، وتعطينا شعورا واضحا لهدفنا وغرضنا.
الكتاب بالنسبه لل- للكلام اللي بيتكلم فيه عن الابداع آه وعن ازاي الواحد كان حط حلم لحاله واشتغل عليه الكاتب اللي هو اد كاتنول صراحه ال- ال- الموضوع بيبين قد ايه ان الشخص اذا عنده هدف واحد ومحدد اشتغل عليه مهما جات له عروض اخرى كان حاطط عينه على الهدف ووصل وده اللي بياكد عليه كتب كتير بس ده ناتج عملي على ال- على على نجاح الهدف الواحد والتركيز عليه لما اتعرض عليه لما راح ديزني وهو كان عايز يدخل معاهم كشريك او بيعرض عليهم فكره معينه اللي هي فكره التحريك الرسوم عن طريق ال- الكمبيوتر او عن طريق ال PC وهم شغالين بشكل بالصور العاديه فطبعا هم قالوا ما ينفعش بس ممكن تشتغل معانا هو رفض الفكره دي لانه عنده هدفه اللي متج- متجه اليه وده افضل ما لقيته في ال- في الكتاب صراحه أيضا يعني الكاتب تحدث عن فكرة الإبداع والبيئة المناسبة للعمل في هذا الإطار هو أيضا يقول أن هناك عوامل مساعدة للإبداع أو لإنتاج العمل بشكل جيد كيف نعرف اليوم الإبداع دكتور محمد وهل يحتاج بالفعل إلى بيئة معينة؟
استاذه طيبه انا يعني عايز ابدا في موضوع الابداع بمقوله بتقول رماد الازمات وقود الابداع بتعجبني جدا المقوله دي لانها بتبين ان الازمات ممكن جدا يطلع منها ابداع واحنا شفنا في الفترات اللي فاتت او في الازمات اللي مرينا بيها وبالذات الفتره اللي فاتت طلع منها ابداع كتير زي شركات اتميزت وطلعت وبقت رقم واحد النهارده وما كانش ليها وجود الا بعد الازمه فعلشان ما نقولش بس ان لما يكون بيئه العمل مناسبه ومتاحه فيها كل شيء فيبقى فيها ابداع ولو لا ما ينفعش انا بس عايز ان انا انبه على النقطه دي ان الابداع وارد يكون في اي ظروف وتحت الضغوط بيطلع الابداع الحقيقي اما الفكره بتاعت آه، اد لما اتكلم عليها في الكتاب هو راجل آه، بيسموه كده بال English he's man people يعني هو راجل آه، بيركز على الافراد اكتر من الناتج لان الناتج هيجي هيجي لو انا ركزت على الافراد اللي معايا وال team اللي معايا وده كان الابداع الحقيقي ان انا عندي منتج كويس ولكن مين اللي هيشغله هل انا اللي هشغله ولا آه، الافراد اللي معايا هل هل المنتج هيشغل نفسه لو انا عندي منتج لحاله من غير team يشتغل عليه آه المنتج مش هيجيب ناتج الا لما يكون المجموعه اللي بتشتغل عليها واللي بيدير الموقف يكون صحيح من ضمن الابداع ان هو وفر بيئه العمل المناسبه علشان المجموعه تكون مبسوطه وتقدر تشتغل طبعا ده اللي كان بيركز عليه ولغايه النهارده واصل بالنجاح هو او غيره اذا كان ستيف جوبز او كان ستيف جوبز في في في الماك او بيل جيتس في المايكروسوفت هتلاقيهم عندهم المجموعه بتاعتهم ودايما بيركزوا على ان احنا we creating tribe احنا بنخلق قبيله لينا او جو عمل مناسب للابداع ليه؟ لان لما يبقى الجو العمل المناسب بيخلق مرونه والمرونه بتخلق ابداع وده من العوامل الاساسيه لايجاد الابداع هي المرونه يعني أيضا هذا يقودني لبعض النقاط التي طرحها الكاتب وإمكانية تحقيقها على أرض الواقع ولكن قبل أن أخوض في هذه التفاصيل دكتور محمد يعني لنتحدث في البداية عن الفرق بين المدير والقائد ويمكن أحد هذه الأدوار قد لعبها بالفعل الكاتب في إدارة شركته بالضبط مستحيل ان شخص يوصل للنجاح الكبير اللي موجود الا لما يكون هو قائد مش مدير اولا الكتاب لما جه اتكلم ان لما جاله حد افضل منه في المجال ما كانش عنده المخاوف ابدا ان يكون معاه في التيم ليه؟ لان القائد بيعرف ان هو بيستمد قوته والمجموعه بتستمد قوتها من بعض مش من الفكره اللي انا اكون عندي متصل عندي مجموعه متسلط عليهم فغصب عنهم يشتغل ده ما يجيب الشغل لكن القائد دايما بيتكلم بصيغه المجموعه بيستخدم كلمه وي بيحفز الناس بيطلب منهم ما بيأمرهمش بيحفزهم ما بيخوفهمش ده برضو دور القائد وهنا خلينا نقول ان القياده نفسها هي خمس انواع بتبدا بمدير ان هو بيسموها ان هو قائد بالسلطه او ان هو اتحط في المكان انه يكون هو مثلا supervisor او يكون مدير من هنا بيبدا يختلف لو عايز ينتقل للنقطه الثانيه في ال leader لازم يكون وده رقم اثنين في القياده ان القائد بالمحبه الناس بتحبه حتى لو ما يكونش ناجح رقم ثلاثه في القياده ان يكون شخص ناجح والناس بتحبه ومكانه قائد فبالتالي بتقلده رقم أربعة القائد المعلم انه يكون ناجح والناس بتحبه وفي نفس الوقت بيكون بيعلم الآخرين الأخير اللي هو رقم خمسة في القيادة ان هو يكون شخص الناس بتحترمه ويكون بيعلم ويكون آه شخص ناجح ويكون محبوب هو ده آه القيادة أما المدير هو راجل عارف قوانين بيشتغل مع ناس كأنهم ماشيين أو آلة قدامهم قدامه بيحركهم ودايما بينسب الفضل لنفسه اكتر من العمل ولذلك هتلاقيه ما عندوش ناس بتفضل معاه لفتره طويله الناس بتأدي الواجب اللي عليها فقط ما بتديلوش extra miles لان هو الموضوع مش حب لا فيه ولا في المكان والنهارده لو جينا شفنا مثلا السكتات القلبيه كمرض يعني بالنسبه للغرب اكتر بي يعني اما عملوا الاحصائيه شافوا ان هو آه بتحصل يوم الاثنين الصبح الناس وهي رايحه شغلها مش لانها بتكره شغلها لانها بتكره بيئه العمل وبيئه العمل اذا ما كانتش صحيه ما بتجيبش ناتج ابدا ومش هتبقى فيه لويالتي في الشغل وده اللي كان بياكد عليه اد في الكتاب بتاع شركه النجاح وبرايك يعني دكتور محمد من هو المسؤول عن هذه البيئه او القواعد المعينه هل الشركه نفسها هي المسؤوله عن هذا الموضوع ام هو بحسب القائد او مدير القسم او مدير الموظفين هو السؤال هنا لو لو جينا قلنا هو اكيد ال leader بس مين اللي بيختار ال leader ما اللي بيختار ال leader هي الشركه لازم تكون عندها الابداع في اختيار القائد يعني النهارده لما نيجي نقول ان ان الشركه ال owners كويسين لكن ال leader او او المدير هو اللي مش كويس طب ما هو مين اللي اختاره ومين اللي سايبه ومين اللي بيسمع له ومين اللي مصدقه ومين اللي عاجبه شغله ما هو ال ال ال اصحاب المكان هي بتبدا من آه الاونرز اختار يختار قائد او مدير ومن هنا الموضوع بيشتغل ايضا الكاتب قد اقترح فكره غريبه تتمثل بيوم للملاحظات هو وقت تقوم فيه الشركة بإيقاف جميع الأعمال ويمضي الجميع يومهم يعملون معا ضمن فريق ويبدون ملاحظاتهم عن أداء الشركة وفي نهاية اليوم يكون الموظفون قد تشاركوا في حل مشاكلهم بحسب الكاتب هذا يولد لديهم شعور أكبر بملكيتهم للعمل الذي يقومون به هل بالفعل هذا الشيء عملي يعني تستطيع الشركة أو أي شركة كانت إيقاف العمل لمدة يوم لاخذ الملاحظات اذا ما تحدثنا على ارض الواقع خليني اقول لك على ارض الواقع هو صحي جدا very healthy ان الشركه تجمع الناس ويحسوا ان دي شركتهم بيدوا افكار علشان الشركه دي تقوم احسن هو طبعا الكاتب ما قالش ده بي بي بيحصل قد كل قد ايه يعني هل كل ثلاث شهور مثلا يعني ثلاث مرات في الس... اربع مرات في السنه ولا مره في الاسبوع ولا مره في الشهر ولكن انا اعتقد آه واحنا بندرب الناس على كده ان الكلام ده لو حصل مره في الشهر ويكون بشكل مناسب على حسب الشركه هي خدميه ولا بيعيه آه في تارجت او لا فيعني على حسب امتى الوقت المناسب ويكون عندهم اليوم ده كاجوال داي يوم حر ان هو بيجي يكون اصل هو ده جزء من الشغل هو مش موقف اعماله لا بالعكس هو اليوم ده ممكن يخلي ال ال الانتاجيه لبقيه الشهر اضعاف فهو جزء من العمل لكن فكره ان انا بوقف العمل علشان اعمل ده انا شايفه ان هو مفهوم اصلا مش صحيح لان هو جزء من العمل ان المجموعه اللي معايا ناخد افكارهم طب انا لو ما سمعتهمش هسمع لمين هسمع لنفسي يبقى انا ساعتها شايف نفسي انا مدير مش قائد ولكن هذا يتطلب ايضا يعني دكتور محمد مهاره معينه لدى المدير او صاحب الشركه او العمل لتقبل هذه الملاحظات في نفس الوقت شوفي هي حاجتين آه رقم واحد آه هو طبعا فن الاستماع وفن المحاوره ده ده فن الحال ولازم يكون موجود عند القائد آه الحاجة التانية ان برضو الموضوع بيكون شعر رفيعة جدا ما بين ان المجموعة او الفريق اللي معاه آه ممكن ياخدوا الموضوع بهزار وبشكل ان يخليهم يتمادوا في خطأ ويعدوا حدود معينه وان ان هم ياخدوا بالتزام ف آه it's free day it's casual day بس at the same time احنا عندنا خطوات بنمشي عليها عندنا system يعني عايزين ننقل من من المنطقه دي او من النقطه دي للنقطه دي ودايما بيبقى محطوط outcome لليوم احنا عايزين نوصل له لكن مش free day وخلاص فبالتالي عليه ان هو يكون مستمع جيد ولكن في نفس الوقت عليه انه يكون عارف يدير اليوم ان يطلع بيه بال outcome المطلوب إذا كانت هذه القواعد البسيطة تحقق هذا النجاح والكم من الإبداع، لماذا برأيك يفشل البعض في تنفيذها وبالتالي لا يستطيع أن يضمن نجاح العمل أو المشروع أو أيا كان؟
ده سؤال مهم لأن في ناس شايفين انه ملوش لازمه، شايفين ان اضغط اضغط ال team يطلع لك يطلع لك شغل، الضغط ده هيولد انفجار. الضغط ده هيخليه يدور على مكان تاني الضغط ده مش هيبقى فيه لويالتي او ولاء للمكان وانا دايما من انصار ان ان اختار او اشتغل مع الشخص اللي عنده ولاء وعنده امانه بالتالي تقدر تدربه على المنتج ويبقى شخص ناجح لكن ما تقدرش تجيب شخص ناجح وتدربه على الامانه والولاء لان دي حاجات المفروض انك بتكون صفات في الشغل زي الامانه فما تقدرش تعلم الامانه لكن تقدر تعلم فنون الشغل اذا الشخص عنده استعداد فالنهارده انا لو آه رافض فكره ان انا يكون في ابداع في العمل وفريق العمل وفكره ان انا team member و team leader آه بيكون هي لو مش مصدق الكلام ده مش هيجيب ناتج والاغرب من كده ان انا لو مش مصدق الكلام ده وعملته وانا مش مصدقه مش هيجيب ناتج ليه؟ لان هتلاقيه ما بيسمعش واذا سمع بيبقى مستني يتكلم واذا واذا سمع من غير ما يستني يتكلم بيكون اصلا بيعدلهم على اخطاء فالاخرين ما بيبقوش عندهم مصداقه في الكلام انا النهارده لو ما سمعتش لدول بسمع لمين؟ بسمع للنتائج ما هو انا حتى لو بسمع للنتائج بسمع للنتائج بتاعه آه ال ال ال القرارات اللي انا خدتها كمدير ونقطه كمان احنا ساعات لما بنيجي نقيم مديرين بنشوف ال turnover بتاع الموظفين بيقعدوا عنده قد ايه لان بتقدر تعرف هو نقدر نعرف هو مدير ولا آه ولا ولا قائد آه من قد ايه الناس بتحب ان هي تشتغل معاه وخليني اقول لحضرتك خطوات آه يعني مهمه جدا آه بنعلمها للشركات ان ده بالنسبه للقائد طبعا مش للمدير بالنسبه للقائد لازم في الاول بيكون عنده مواصفات القياده ويكون ناجح اثنين يختار الموظف الصح ثلاثه يعلمه النجاح اربعه يخليه ينجح قدامه خمسه يخليه ينجح لوحده سته يخليه يعلم النجاح ولذلك بتستمر المؤسسه من بالشكل ده وبيستمر الابداع وانا شايف ان اد كان بياكد على الخطا دي في كل آه الكلام اللي كان بيكتبه اللي كان بيقوله في الكتاب ايضا يعني في بعض الاوقات قد نمر بمرحله لا نستطيع فيها التفكير بشكل ابداعي او العطاء في العمل ماذا نفعل في هذه الحاله ده ده بيحصل لينا كلنا يعني يعني بيبقى مثلا بيجي في ناس يقول لك يسالوني انت لايف كوتش هل انت مثلا ما ما بتقعش؟ لا بنقع هل ما بيقف فكره الابداع؟ بتقف هل بيجي بيصيبك الاحباط؟ لا بيصيبني حزن ولكن مش احباط ليه؟ لان اولا احنا عندنا يعني مؤمنين جدا بالرزق ومؤمنين جدا ان ربنا سبحانه وتعالى بي ما بيعملش وحش للناس او لعباده فبالتالي بنقف بسرعه لما بنيجي في وقت في مرحله ان انا شايف ان الدنيا قفلت معايا ده معناه ان انا محتاج اغير من طريقه تفكيري وساعتها على طول باكد ان انا ارجع اشوف الخطه فيها ايه لان خليني خليني ارسم صوره بس ذهنيه للي بيسمعونا ان دايما بيكون عندي خطه والخطه دي بيطلع منها فعل والفعل ده بيطلع منه ناتج تمام الناتج ده يا اما ايجابي يا اما سلبي طيب هو لو ايجابي انا لازم هعمل شيء ولو سلبي هعمل شيء فاتفقنا ان عندي خطه وعندي آه اكشن لو الناتج ايجابي تمام يبقى انا عليا اني ازود الفعل لو سلبي او وقف الابداع او عندي مشكله في الناتج يبقى اغير الخطه تخيلي استاذه طيبه لو احنا غيرنا لو عملنا عكس الكلام ده فلو ايجابي غيرت الخطه risky جدا لو سلبي وزودت الاكشن كده هفشل مرتين متخيله فعلشان كده اذا وصلنا في وقت عندنا block في التفكير او عندنا block في الابداع او عندنا ناتج ما كانش المفروض ان هو نوصل له نرجع تاني نشوف الاكشن او نشوف ال plan الخطه دكتور محمد يعني ما هي نصيحتك بشكل عام او المهارات التي يجب على الموظف او المدير او صاحب الشركه ان يتحلوا بها؟
والله نكون يعني للطرفين موضوع ال communication مهم جدا ال ال ال التواصل مع بعض والاستماع لبعض بشكل صحيح بمعنى الانصات ولو كان عندنا وقت كنا قلنا خطوات او السمع كم نوع وازاي ان احنا نزوده ولكن آه سريعا بس يكون في option آه لل communication if you have no communication you have no life آه life في الحياه الشخصيه و life في الحياه العمليه حتى فبالتالي لازم الاطراف كلها بيكونوا بيسمعوا بعض يكون القائد او المدير عارف ان هو محتاج انه يقعد وي communicate ويتواصل ويسمع لاحتياجات ال team وال team يعرف ان القائد هو اللي عنده الصوره الكامله انا مش محتاج اعرف الصوره الكامله انا محتاج اعرف فقط اللي هو محتاج يقوله لي للتسيير العمل وبالتالي لو وصلنا للكلام ده وخلقنا بيئه فيها teamwork teamwork وده وده معناه ان ال ال القائد هو جزء من ال team مش لازم يكون فوق منه هو team member اه هو القائد هو اللي ماسك الموضوع ولكن هي team member فلازم يسمع يسمع ليهم وهم في نفس الوقت لازم يتفهموا ان هو عنده الصوره الكامله ومش لازم يقولها بشكل عام آه يتواصلوا مع بعض بشكل صح يتبعوا القوانين بشكل صح يحبوا المكان ويكون بيئه العمل صحيه فبالتالي بيقدر يوصل للناتج المطلوب
إذا أعجبتكم هذه الحلقة شاركوها مع العائلة والأصدقاء كما يمكنكم أيضا تحميلها عبر منصات البودكاست أبل وجوجل وباقي المنصات الأخرى اتركوا لنا آراءكم واقتراحاتكم في خانة التعليقات وشاركونا أيضا في اختيار الكتب التي سنناقشها في الحلقات المقبلة كنت معكم في الإعداد والتقديم طيبة حميد وفي الهندسة الإذاعية والمونتاج الصوتي زاهر رشماوي